مساء الخير على الناس الحلوة أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أفلام ومسلسلات أكترية المخرجين المصريين بيقدموا لنا أعمال سينمائية وأعمال تلفزيونية رائعة يعني من من الأربعينات لحد النهاردة ويمكن قبل كده كمان لكن هل ده معناه إن المخرج العظيم دوت ممكن ما يخيشش؟ لا أكيد طبعا ممكن يخيش يعني اللي هو مثلا يبقى الفيلم اللي اخرجه طلع وحش يعني اللي هو يقول لك ايه نقطه سودا كده في ايه في ال CV بتاعي ممكن مثلا يبقى ايه طريقه اخراجه ادمت شويه فلما جه يخرج مثلا في اواخر ايامه او في اواخر اعماله المهنيه يعني ما كانتش احلى حاجه زي مثلا فرانسيس فورد كوبولا اللي قدم لنا عظمه زي The Godfather و The Godfather Part 2 و Apocalypse Now في التسعينات كل افلامه كانت واقعه ما عملش عمل حاجه جديده وفي التسعينات عارف ان بقى خلاص انا كده كفايه بقى عليا يعني وفيلم منهم لما بيخيش يقول ايه انا الفيلم جاي هعمله حلو عشان ايه اصلح الغلطه اللي عملتها قبل كده انا هي bounce back بتحصل كتير وفيلم منهم بقى ايه وصل لمرحله اللي هو ايه قدم لنا اعمال حلوه جدا لكن في الاخر قال لك ايه آه واضح ان انا ايه وقتي خلص كده خلاص انا مش هقدر اجاري ايه الايه عن الاعمال الجديده او الافلام الجديده او ايه الجيل الجديد يعني فاحنا النهارده هنتكلم في قائمتنا على مخرجين مصريين عظام قدموا لنا اعمال جامده جدا على مدار تاريخهم لكن في زنبوق كده صغير يعني كده في احدى افلامهم يعني او قدموا فيلم مش حلو او فيلم اللي هو ايه خيشوا فيه من الاخر يعني فهنمسك احسن مخرجين دول واللي منهم بعد كده bounce back واللي منهم قال لك خلاص كفايه لحد كده بقى واحنا الترتيب بتاعنا هيبقى ايه اللي هم اقل اعمال مش حلوه لايه مخرجين اللي هم ايه عظام كانوا لكن اعمالهم خلوهم ايه بقى يقول لك خلاص كفايه كده بقى يعني بس طبعا قبل ما نبدا زي ما احنا متعودين نقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا في اول اسم معانا طبعا وهو المخرج الرائع شريف عرفه غني عن التعريف يا جماعه احلى افلام لعادل امام فتره التسعينات كانت المخرج شريف عرفه وبعد كده قدم لنا طبعا في فتره الالفينات فيلم مافيا واحد من احلى افلام الاكشن وتقريبا من احلى افلام احمد السقا ورجع مع احمد السقا تاني بفيلم من احلى الافلام وهو طبعا فيلم الجزيره وقدم لنا طبعا واحد من احلى افلام كوميدي بتاعت محمد هنيدي اللي هو فول الصين العظيم وده من احلى وده يعتبر احلى فيلم لمحمد هنيدي بالنسبه لي الصراحه وبعد كده فيلم الممر وقبليه طبعا فيلم الكنز اللي هو underrated جدا لكن للاسف من يجي 3 4 سنين قدم واحد من الافلام بتاعته اللي مش حلوه خالص الصراحه وهو للاسف كمان لمحمد هنيدي وهو طبعا فيلم الانس والنمس طبعا هو احنا عارفين ان محمد هنيدي مؤخرا افلامه مش احلى حاجه الصراحه وهو اعترف بكده ان افلامه مؤخرا ما كانتش احلى حاجه من بعد فيلم يوم ملوث الاجدمه اللي هو عنتر ابن ابن شداد نبيل الجميل اخصائي التجميل والانس والنمس دوت وفيلم الانس والنمس طبعا زي ما احنا فاكرين هو طبعا كان بطوله محمد هنيدي منى شلبي عمرو عبد الجليل صابرين بيومي فؤاد وناس كتير لكن الفيلم ما بيضحكش للاسف الفيلم كان ممكن يطلع منه حاجه حلوه يعني اللي هو اه فكرته حلوه برضو يعني زي الفيلم الانس والجن كده واحد بشري حبته واحده من الجن يعني فكان ممكن لا يطلع منه حاجات لذيذه يعني بدايته كان في حته تضحك لكن بعد كده بقى قالش الصراحه للاسف يعني هل حقق فلوس لا حقق ايرادات طبعا المخرج شريف عرفه مع محمد هنيدي لكن للاسف ما كانش زي التوقعات الصراحه يعني يعني انا كنت وانا بتفرج عليه كده قلت المفروض ان انا هشوف حاجه زي فول الصين العظيم يعني اخر مره اجتمعوا مع بعض المخرج والفنان محمد هنيدي قدموا لنا حاجه حلوه جدا ولغايه النهارده بتموتنا من الضحك إيه للاسف ما كانش احلى حاجه الصراحه يعني و ينضم لافلام محمد هنيدي اللي ما كانتش حلوين في الفتره الاخيره يعني ونيجي طبعا للمخرج اللي بعد كده اللي هو ده من المخرجين القدام بقى المقصلين من ايام الفنان نجيب الريحاني يا جماعه من ايام الاربعينات وهو طبعا المخرج اللي هو كان يتقال عليه شيخ المخرجين وهو المخرج نيازي مصطفى المخرج نيازي مصطفى يا جماعه قدم لنا اعمال عظمه في ال career بتاعه ومعظمها كانت حاجات تميل للكوميدي اكتر وساعات ممكن في النص يطلع ايه فيلم دراما عمل ديني وعمل بوليسي يعني بدايه افلامه اصلا كان فيلم سلامه في خير وسي عمر اهم فيلمين لنجيب الريحاني وبعد كده قدم لنا فيلم طبعا عنتر بن شداد فيلم رابعه العدويه واحد من اجمل الافلام يعني اللي قدم لنا نبيل عبيد افلام طبعا كوميدي كتيره مع فؤاد المهندس زي اخطر رجل في العالم شنبه في المصيده إيه طبعا آه، فيلم المسخره طبعا سر طاقيه الاخفا العلبه دي فيها فيل يعني كان له حاجات جميله جدا سنه 77 يا جماعه قدم لنا فيلم انكل زيزو حبيبي عارف ان في ناس ممكن ايه يقول لك والله يا جماعه الفيلم كان يضحك وبتاع لا انا اعتقد ان الفيلم ده من الاعمال اللي الفنان الرائع محمد صبحي نفسه ان هو ينساهم خالص او الافلام دي تتمسح من على الخريطه يعني لان بصوا طبعا الفنان محمد صبحي ملك المسرح انا بالنسبه لي ملك المسرح الصراحه تمثيل اخراج واحيانا تاليف كمان انا دخلت له مسرحيتين على فكره ومت على روحي من الضحك انا بقي كان بيوجعني من الابتسام والضحك يعني لكن خلينا صراحة هو في التلفزيون كان جامد جدا لكن في التل... في السينما مش كانش احلى حاجه الصراحه يعني فعمل فيلم انكل زيزو حبيبي ده وطبعا كلنا عارفين طبعا ان هو شرب دواء او شرب محلول مش عارف ايه خلاه يبقى قوي كده ويعمل يبقى superhero من الاخر يعني وطبعا ال graphics فيه حاجه تعبانه جدا ال plot ساذجه قوي ويعني الفيلم لا مش حلو خالص الصراحه ما يليقش بحجم المخرج الرائع نيازي مصطفى الصراحه وطبعا كان بيشاركوا في التمثيل طبعا الفنانه كوكا يعني كانت مرات نيازي مصطفى يعني فعادي مفيش مشاكل يعني ف- الفيلم ده انا بعتبره ان هو مش من الحاجات الحلوه الصراحه يعني واللي يضايقك ان الفيلم ده نزل سنه 1977 اللي في المرادف ليها في هوليوود كان انتاج اول فيلم ل Star Wars يا جماعه ف ما علينا لكن برضو redemption للمخرج نيازي مصطفى ان اخر اعماله في, في في اواخر الثمانينات كان آه، فيلم آه، خد جوائز كتير جدا وناس كتير قوي بتحبه وهو فيلم التوت والنبوت كان طبعا كتابه آه، الاديب الراحل نجيب محفوظ ناس كتير قوي بتحب الفيلم ده آه، انا ناسيه والله ممكن ارجع اتفرج عليه الفيلم ده خد جوائز وناس كتير اتكلمت عنه وعجبها ف okay خلينا ننسى الفيلم ده وادالنا اخر اعماله فيلم كويس جدا ونيجي بعد كده المخرج العالمي يوسف شاهين خلينا متفقين ان كتير قوي من اعمال يوسف شاهين يا جماعه ما بنفهمهاش او ما بنبقاش عايزين هو انت عايز ايه من الاخر يعني لكن خلينا نتفق ان افلامه كانت بتبقى special قوي سواء بقى في التصوير سواء في الاخراج سواء في القصه يعني لازم بيطلع فيها حاجه redeeming quality كده اللي هو ايه يعني آه، تتفرج كده تقول ده فيلم ليوسف شاهين لا طب والله العظيم القصه كانت حلوه طب والله العظيم حاولوا ينفذوا المشهد ده بطريقه كويسه يعني برضو الراجل وصل للعالميه يا جماعه واللي يميز يوسف شاهين برضو ان هو الراجل مكمل معانا من الخمسينات لحد ما مات في ايه اواخر الالفينات سنه مش فاكر 2008 2009 حاجه كده يعني على حسب ما انا فاكر يعني الصراحه وفي فتره الالفينات فضل مكمل معانا بافلام حلوه يعني برضو الدهن في العتاقي يعني قدم لنا آه، فيلم المصير كان حلو جدا قدم لنا فيلم الاخر آه، قشطه يعني ما ما اتضايقتش منه لكن بعد كده قدم فيلم مش حلو خالص وهو فيلم سكوت هنصور انا ما شفتش فيلم آه، بالوحاشه دي الصراحه يعني يعني المفروض ان آه، واحد زي المخرج يوسف شاهين كان آه، هو عايز يقدم الفيلم تقريبا الفكره ان هو كانه ايه فيديو كليب كبير فيديو كليب على مدار ساعه ونص ولا ساعتين والنتيجه كانت وحشه قوي الصراحه يعني طبعا هو كان بطوله طبعا ال- الفنانه المطربه طبعا لطيفه وده تقريبا المره الوحيده اللي مثلت فيها الصراحه ده اللي جاي في بالي يعني وما مثلتش حلو الصراحه وكان معاها احمد بدير وكان معاها ماجده الخطيب وكان مقدم لنا اول مره مصطفى شعبان وروبي روبي كنا اول مره شفناها بس في فيلم ثقافي لو تفتكروا المشهد اللي كانت طلعت مع احمد عزمي اللي هو كان قايم بدور اخو آه، فتحي عبد الوهاب في الفيلم يعني آه، الفيلم كان محسسك كده ان هو كان عايز يبقى فيديو كليب كبير في غنائي في النص مش عارف ايه يتحولوا يبقى مش عارف ايه فجاه عينيه تبقى جحظه فجاه يعني اللي المفروض كده بيضحك يعني والمفروض ان هو يبقى فيه نزعات كوميديه الفيلم م- لا ضحكنا ولا فيلم يعني آه، للنسيان الصراحه آه، هي بس الواحد مش فاكر منه غير ال- الكام اغنيه اللي كانت اللطيفه اللي هي طبعا كانت في بدايه الفيلم اللي هي تعرف تتكلم بلدي وتشم الولد البلدي كانت اغنيه جميله جدا الصراحه وكان فلا الفيلم مم، نقطة سودة كده في أعمال يوسف شاهين الصراحة مع إن كان قبل كده مقدم لنا زي ما قلنا فيلم الآخر وفيلم المصير وعمل redeem redemption بعد كده في آخر فيلم ليه قبل ما يموت طبعا يعني فيلم هي فوضى حاتم بيه واحد من احلى الافلام اللي اتكلمت على طبعا آه، فساد آه، آه، امناء الشرطه فطبعا أواخ- في فتره طبعا النظام السابق وكده وعملوا بطريقه حلوه جدا وكمان كان مشاركه في بيساعده في الاخراج طبعا كان المخرج خالد يوسف لان طبعا كان وقتها يوسف شاهين ابتدى ايه يتعب بقى وممكن ما يقدرش يقعد في ال location كتير وكده ف redemption قبل ما يرحل عن عالمنا لكن الفيلم ده مش حلو خالص الصراحه يعني ونيجي بعد كده للمخرج اللي انا بحبه جدا برضو اللي شكل لنا افلام كتيره فتره الثمانينات والتسعينات وهو المخرج نادر جلال للناس مواليد الثمانينات المخرج نادر جلال ده اثر في حياتنا كتير جدا يا جماعه آه، سيبك طبعا من ان هو فتره الثمانينات والتسعينات عامل لنا افلام حلوه جدا آه، سواء بقى مع كبار النجوم نور الشريف آه، ناديه الجندي آه، عادل امام آه، الراجل يعني متعنا وكفايه كمان آه، انا فاكر دايما اعلاناته لما كانت تيجي في التلفزيون اعلانات افلامه يعني لما تيجي في التلفزيون فيلم اللي هو كذا كذا كذا اخراج نادر جلال يعني كانت تريد مارك كده يعني في فتره التسعينات قدم مع عادل امام سلسله طبعا افلام بخيت وعديله وقدم لنا واحد من احلى افلام عادل امام وهو طبعا فيلم الارهابي آه، اللي هو طبعا لا تجادل ولا تناقش يا اخ علي واحد من احلى افلام عادل امام و on side note كده للناس اللي ما تعرفش في فتره التسعينات كان عادل امام كان ساكن في عماره اللي هي كانت آه، قصاد نادي الصيد في الدقي وانا كنت بعدي جنبها وانا رايح المدرسه في الفتره دي كان في عربيه دوريه شرطه دايما راكنه قدام الباب لان كان وقتها جاله تهديدات كتيره جدا من جماعات متطرفه وارهابيه فاكرين انتوا فتره التسعينات والارهاب بتاع التسعينات دوت آه، جاله اللي هم ايه تم اهدار دمك وحاجات كده يعني فالفيلم ده عمل قلبان وقت ما نزل وطبعا ما ننساش اعمال نادر جلال طبعا مع نجمه الجماهير آه، ناديه الجندي اللي هو كانت معظمها افلام كانت لها دعوه بالجاسوسيه واسرائيل وكده يعني اللي هم زي فيلم امن دوله فيلم 48 ساعه في اسرائيل وطبعا الفيلم الاشهر مهمة في تل أبيب يعني ال- كلنا عارفين طبعا المشهد آه، آه، بتاع التعذيب ومشهد وخالتي بتسلم عليك والحاجات دي فكان آه، أفلام كويسة جدا وأفلام حلوة قوي وتريد مارك يعني في اواخر الالفينات يا جماعه قدم فيلم ما حدش تقريبا اتفرج عليه خالص واتشال من السينما تقريبا بعديها باسبوع او اتنين او كده فيلم اسمه جحيم تحت الارض هو استخدم اسم الفيلم ده ريهاشن كده لفيلم كان قدمه في فتره الثمانينات كان نجح جدا على فكره الفنان سمير صبري الله يرحمه كان اسمه الجحيم تحت الماء فاكرينه آه، كان ميزه الفيلم ده انه كان متصور حلو قوي تحت الميه في وقت بقى ايه لما كانت فتره الثمانينات او في اواخرها ابتدى يظهر بقى ايه موضوع ال diving في مصر بالذات بقى كان دهب ونويبع وكده ما ما كانش لسه فيه تقريبا مدن وقتها هناك كان الناس بتروح camping وتروح تعمل ايه diving يعني فالفيلم ده كان استغل الموضوع ده وصوره حلو جدا وال diving بقى وتحت الميه وال coral reefs وكده فكان نجح جدا وقت ما نزل فهو استغل نفس الاسم انه يعمل ايه جحيم تحت الارض لكن المره دي على ايه له دعوه بالايه الالغام بتاعه الحرب العالميه الثانيه اللي في الصحراء الغربيه يعني وكان الفيلم بطوله طبعا كمال الشناوي سمير صبري والفنانه رغده خلينا صراحة كانوا خلاص المضحكين الجدد او السينما الشبابيه بقت هي خلاص ال- المسيطره من الاخر كده يعني الجيل الجديد بقى احمد السقا علاء ولي الدين الله يرحمه آه، محمد هنيدي آه، احمد ادم وغيرهم وغيرهم طبعا النجوم دول امتعونا جدا طبعا هم كمال الشناوي وسمير صبري وكده لكن خلاص ما ينفعش يبقوا نجوم شباك خلاص يعني ما يقدرش يشيلوا فيلم لوحدهم والفيلم كان نزل آه، قعد زي ما قلنا قعد اسبوعين بالظبط وفيلم انا ما كملتش ربع ساعه الصراحه لانه كان للاسف مش معمول حلو خالص آه، موجود على يوتيوب يعني ويقال ان وقتها حقق بتاع حوالي 70 الف جنيه يعني ما تجيش اجر فنان منهم يعني الصراحه فبعديها طبعا آه، المخرج نادر جلال كان حتى هو كان كبر في السن وقتها يعني آه، قال خلاص كفايه سينما كده يعني لكن اتجه بقى ايه للمسلسلات في التلفزيون وقدم لنا مسلسلات كتيرة على فكرة لغاية طبعا ما توفاه الله إيه، قدم لنا مسلسلات حلوة على فكرة منهم اتنين أنا بحبهم جدا إيه، طبعا مسلسل عباس الأبيض في اليوم الأسود بتاع طبعا الرائع يحيى الفخراني فاكرينه كان مسلسل زي العسل الصراحة كان يحيى الفخراني وماجدة زكي كانوا قايمين بدور حلو قوي اللي هو بتاع وأنا ماشي في العراق لقيت جثة كان مسلسل لذيذ جدا الصراحة يعني ومسلسل برضو كان حلو وقت ما نزل برضو اللي هو كان آه، آه، حرب الجواسيس فاكرينه كان آه، عمله مع آه، بطولة طبعا آه، آه، شريف سلامة ومنة شلبي وكان طبعا بيتكلم على فترة طبعا ال- الجواسيس بقى بين الموساد والمخابرات المصرية في الفترة اللي هي ما بين نكسة 67 وحرب 73 آه، حاجات بقى كده في النص بقى في أوروبا وبتاع وكده وكان التصوير حلو جدا وكان آه، كان في طبعا شوية غلطات شوية يعني في المسلسل لكن قشطة يعني مش مش ده اللي هيبوظه يعني فكان برضو مسلسل حلو وحاجات تانية فالفيلم ده اللي خلاه بقى إيه، خلى المخرج نادر جلال يقول لك خلاص كفاية سينما كده أنا عملت اللي عليا وخلاص كفاية شكرا كده واتجه للمسلسلات ف ريدمشن برضو يعني ونيجي بقى ايه لواحد من احسن المخرجين في نظري يعني وهو طبعا المخرج مالك الواقعيه اللي طبعا اتكلمت عنه واحد من احسن المخرجين اللي بحبهم وهو طبعا المخرج صلاح ابو سيف طبعا يا جماعه المخرج صلاح ابو سيف قدم لنا افلام اللي هي اسمها افلام الواقعيه اللي هي كانت بتجسد الايه المجتمع المصري بطريقه حلوه جدا وافلامه كلها رائ... اكتريتها رائعه يعني فتره الخمسينات والستينات بالذات اللي هي طبعا افلام زي رانيا وسكينه آه، شباب امراه آه، الفتوه الوساده الخاليه لعبد الحليم حافظ آه، بين السماء والارض رساله من امراه مجهوره لفريد رطرش آه، القاهره 30 واحد من احلى الافلام اللي طبعا بيجسد لك آه، الظلم وكده وق- فتره مصر الملكيه طيب هو موجود ليه بقى في ال- في القائمه دي يا حسين لان هو بالظبط قدم لنا في اوائل السبعينات آه، سنه 1971 بالظبط فيلم فجر الاسلام فيلم يا جماعه من احلى الافلام اللي هي لها دعوه بايه ببدايه آه، ظهور بقى الدعوه الاسلاميه في مكه وقريش والكفار والمسلمين وكده الفيلم من احلى الافلام على فكره اللي بتتكلم على الحقبه دي آه، الاغنيه بتاعت الكفار اللي احنا فاكرينها نحن غراب عك يعني آه، فيلم كان حلو جدا طبعا كان بطوله آه، آه، سميحة أيوب آه، محمود مرسي وناس تانية كتير الفيلم طبعا آه، كان متصور حلو قوي اللي هو الأشهر مشهد فيه اللي هو لقد شلت يدي وهما بيهدوا الصنم أو ال- والكفار عمالين يقولوا هو انتقام الرب لا كان فيلم حلو جدا ونهاية الفيلم طبعا كان جايب لك آه، وهم كلهم بقى إلى النبي اللي هم إيه رايحين بقى للنبي عليه الصلاة والسلام في إيه في المدينة بقى بعد ما كلهم ال- القرية دي أو القبيلة دي آمنت بقى فكان فيلم حلو جدا بقى سنة 73 يعني فرق سنتين بالظبط من فيلم الرائع ده اللي هو بيتكلم على آه، تاريخ وقت ال- ظهور الدعوة الإسلامية وكده يقدم لنا سنة 73 فيلم حمام المناطيلي اللي هو يعني آه، ال reaction بتاع عادل إمام عارفين الميم بتاع عادل إمام اللي هو هي هي هي إزاي يا جدع هو فعلا إزاي يا جدع إيه يعني ايه اللي يخليه من هنا يوم رايح بعديها بسنتين للفيلم دوت وطبعا كلنا عارفين ان الفيلم ده اتكلمنا عليه ان هو نزل آه، فتره آه، آه، سنه 73 اللي هو كان انتاج السينما كان مش حلو خالص الصراحه واتكلمنا في الفتره دي قبل كده واتكلمنا طبعا ان الفيلم ده عمل مشاكل كبيره جدا لصناعه واتمنع من العرض وطبعا الفنانه المعتزله طبعا شمس البارودي آه، بتبدي ندمها على الفيلم ده خالص وكده ف م- ما كانتش حلوه يعني اللي هو بعد ما تعمل الفيلم ده تقوم رايح على فيلم زي ده الصراحه يعني وكمان طبعا إيه، فتره السبعينات كانت مش احلى أف- فتره للمخرج صلاح ابو سيف بقى كان يعني الراجل بقى كان خلاص كبر ابتدى بقى يبقى في اتجاه تاني بقى وقت افلام المقاولات وكده فكان مش حتته الصراحه يعني ف إيه، يعني نقطة سودا يعني في تاريخ واحد رائع زي الفنان المخرج صلاح أبو سيف وعلى فكرة المخرج صلاح أبو سيف أنا هعمل له حلقة لوحده لازم نتكلم عن أعماله يعني عن أو على أحلى أعماله ونيجي بعد كده احنا دلوقتي ال top 3 اللي احنا داخلين عليهم دول يا جماعة مخرجين طبعا متعونا كتير جدا لكن الافلام دي او الفيلم دوت اللي هنقولهم اللي خلاهم يقولوا بس خلاص كده انا مش هكمل اخراج تاني انا عملت اللي عليا وخلاص شكرا يعني ونبدا في اول مخرج معانا يا جماعه وهو المخرج رأفت الميهي بصوا يا جماعه انا مش فان قوي لاعمال المخرج رأفت الميهي في ناس كتير بتحب افلامه جدا على فكره اللي هم فانتازيا كده فيهم حاجات ممكن تحصل مش طبيعيه يعني في حته فانتازي يعني و إيه، ساب بصمه برضو يعني في فتره ال- الثمانينات والسبعينات قبليها طبعا إيه، طبعا هو بدايه حياته على فكره كان شغال سيناريست قبل ما يبقى يخل- يتجه للاخراج يعني وكان من شارك في كتابه الفيلم الرائع غروب وشروق بتاع سعاد حسني ورشدي اباظه والرائع آه، محمود المليجي محمود المليجي كان المفروض ياخد اوسكار على الفيلم ده والله العظيم وطبعا كلنا ما ننساش في الفيلم المشهد لما طبعا المخرج الفنان الراحل طبعا ابراهيم خان وهو بيج- هو ماسك سعاد حسني وعمال يجرجرها من شعرها كده في ال- في الشقه وبعدين خدها على الشارع عشان يرجعها لابوها الباشا لما اكتشف خيانتها يعني آه، آه، سعاد حسني عملت المشهد حلو جدا الصراحه فهو بدايته كان سيناريست وبعد كده اتجه للاخراج زي ما قلنا افلام فانتازيا يعني وطبعا آه، اشهر فيلم ليه على فكره طبعا فيلم الافوكاتو لعادل امام في اوائل الثمانينات وطبعا كلنا عارفين ان فيلم الافوكاتو ده تقريبا وقت ما نزل مفيش مشكله حصلت في جمهوريه مصر العربيه الا ما لزقوها للفيلم ده يقال ان وقتها اترفع عليه قضيه من حوالي 110 محامي عشان طبعا يعني الفيلم طلع مطلعك طبعا حسن سبانخ او المحامي حسن سبانخ اللي طبعا آه، مش همه القانون وبيمشي السجن على مزاجه وكده اللي هو عمل مشاكل من الاخر يعني وقدم فيلمين بعد كده في ناس بتحبهم يعني اللي هم مع ال- طبعا الفنان الراحل الرائع محمود عبد العزيز فيلم سبك لبن تمر هندي وفيلم سني- سيداتي انساتي انا عارف في في ناس كتير بتحب الافلام دي يعني بالذات سيداتي انساتي آه، okay كان في برضه حته تضحك ولطيفه وكده جه في فترة الألفينات بقى يا جماعة عمل فيلم أنا مش عارف إيه الفيلم ده الصراحة وكان بيجي على قنوات ART كتير على فكرة وقت ما نزل وهو فيلم اسمه عشان ربنا يحبك فاكرينه؟ كان المفروض ان الفيلم بيتكلم على المشاكل الزوجيه يعني بس المفروض انها بطريقه كوميدي يعني كان كان معتمد المفروض وقتها على وجوه جديده يعني قدموا في الفيلم الاثنين اللي لسه مكملين معانا لحد النهارده طبعا كان احمد رزق وداليا البحيري انا م- احمد رزق كان طالع مش عارف فا- مفارق شعره في النص كده مش عارف كان ايه الفكره يعني والفنانه اللي هي تقريبا مثلت فيلمين ثلاثه وبعدين اختفت بعد كده جيهان راتب اللي هي الواحد مش فاكرها غير في فيلم آه، آه، اوعى وشك اللي كانت سكرتيره طلعت زكريا وكان الرابع فيهم كان صراحه كان دوره دمه تقيل قوي الصراحه يعني اللي هو الفنان لؤي عمران مين لؤي عمران اللي طلع بعد كده قدم لنا دور باسم الامير في مسلسل بميت وش هو قعد فتره مختفي يعني آه، كان دوره وحش قوي الصراحه في الفيلم انا مش عارف ايه يعني ده الفيلم طبعا زي ما قلت كان بيتكلم على المشاكل الزوجيه وكده لكن الفيلم كان صراحه وحش جدا جدا الصراحه وطبعا ما حققش طبعا ايرادات في السينما ولما جه في التلفزيون برضو يعني ما آه، اللي اتفرجوا عليه طبعا ما ابدوش اعجابهم بيه ومن بعدها طبعا المخرج رأفت الميهي قال بس خلاص كده يعني كان آه، الراجل قدم لنا اعمال برضو مهمة يعني في زي ما قلنا اساميهم من شوية لكن هو جه هنا بقى قال بس كده انا مش هخرج تاني انا قدمت اللي عليا وستوب لحد كده ودي كان تقريبا اخر آه، فيلم يتم اخراجه آه، تحت اشراف طبعا المخرج آه، رأفت الميهي ونيجي بقى للرقم اتنين معانا في القايمة يا جماعة المخرج سعيد مرزوق آه، انا متفق معاكم ان المخرج سعيد مرزوق اعماله قليله هو من المخرجين اللي كانوا مقلين جدا لكن اعماله اكتريتها كانت بتعمل تاثير حلو قوي كانت بتعمل impact والناس تقعد تتكلم عنها وكده آه، طبعا هو في فترة السبعينات آه، على فكرة أفلامه اللي أنا هتكلم عنها دي احنا اتكلمنا عنها كلها في different context في different episodes يعني في حلقات مختلفة آه، إنه طبعا في فترة السبعينات قدم لنا وده كان تقريبا أول فيلم يخرجه أو تاني فيلم يخرجه يعني الفيلم اللي طبعا آه، اتمنع من العرض لمدة سنة واتكلمنا عنه قبل كده هو طبعا فيلم المذنبون آه، طبعا كان فيلم حلو جدا فده فيلم عرفنا بيه وطبعا حطه على الخريطة في ال- آه، إنتاج الأفلام وطبعا قدم لنا الفيلم اللي هو غير آه، ق- آه، قانون الأحوال الشخصية أو بيستخدم دايما كمثل في الأفلام اللي بتغير القوانين زي ما اتكلمنا برضو عنها قبل كده وهو فيلم أريد حلا مع سيدة الشاشة فاتن حمامة اللي غير قانون الأحوال الشخصية في موضوع الخلع فلا المخرج بيقدم لنا أعمال كويسة اخر فيلم قدمه يا جماعه واتكلمنا عنه قبل كده برضو كان في اواخر الالفينات ومفيش حد ما اشتركش في الفيلم الا ما طلع يعتذر عنه وهو طبعا فيلم قصائص العشاق واتكلمنا عنه قبل كده طبعا في الحلقه اللي فاتت بتاعه الفنانين اللي اعتذروا عن افلام قدموها طبعا اللي فيلم آه، اعتذر عنه طبعا حسين فهمي واعتذر عنه طبعا الكاتب آه، وحيد حامد اللي قال ان لا- يا ريت اسمي يتشال من على الفيلم خالص او من قفيش الفيلم والفيلم قعد في السينما اسبوع واحد زي ما قلنا قبل كده طبعا الفيلم كان بطولة آه، الف- آه، نجمة مصر الأولى طبعا نبيل عبيد حسين فهمي وإخراج آه، سعيد مرزوق زي ما قلنا الفيلم قعد أسبوع واحد بس في السينما يا جماعة وفيلم كان طبعا ما ما حدش اتفرج عليه تقريبا لأن أنتم مش هتلاقوه وما حد- ما حدش لحق يشوفه في السينما ولا شافه بعد كده في التلفزيون واتكلمنا عن فكرته قبل كده ان هي نبيلة عبيد كانت آه، قايمه بدور رقاصه وعلاقات كتير مع ناس كتير وبتاخد جزء من هدومهم عشان تعمل بيهم ايه قصاقيص كده من هدومهم عشان تعمل بيهم ايه آه، غطا او ملايه في الاخر يعني وحسين فهمي طبعا بيسيب مراته ويحبها وحاجات كده يعني كان فيلم عبثي من الاخر يعني والفيلم اتنسى ومفيش حد عايز يسمع عنه عايز يتكلم عنه خالص من اللي شاركوا فيه يعني بقى اولهم طبعا الفنان حسين فهمي ومن بعديها المخرج سعيد مرزوق اختفى تماما ما, ب... ما اخرجش تاني خالص آه، اي عمل جديد بعد الفيلم دوت لا تلفزيون ولا حتى سهرة ولا اي حاجة خالص والفيلم ده يعني للنسيان للي شاركوا فيه يعني الصراحة رقم واحد بقى معانا يا جماعه وللاسف اللي انا يعني آه، يتحط في القايمه دي في الاول يعني لان هو مش فيلم واحد مثلا اللي خلاه يقول مش هخرج تاني لا كذا فيلم يا جماعه وكلهم ما كانوش حلوين خالص في اواخر آه، آه، اعماله يعني طبعا انا بتكلم على المخرج علي عبد الخالق في فترة الثمانينات يا جماعة طبعا اتكلمنا عن آه، ثلاثية الأخلاق آه، العار الكيف جري الوحوش كلهم كانوا إخراجه هو والتلاتة من أمتع الأفلام اللي شفناها في حياتنا ده لدرجة إن أنا عملت لهم حلقة مخصوص أعتقد كانت الحلقة الستة آه، لو كانت فاتتكم يا ريت تسمعوها هتعجبكم قوي إن شاء الله وكمان غير ان هو قدم لنا الافلام دي طبعا مع ال- الفنانين الرائعين طبعا نور الشريف حسين فهمي آه، محمود عبد العزيز وطبعا يحيى الفخراني قدم لنا برضو في نفس الفتره دي في فتره الثمانينات فيلم واحد من احلى الافلام اللي لها دعوه بملفات المخابرات وهو طبعا فيلم اعدام ميت كان طبعا بطولة محمود عبد العزيز آه، فريد شوقي ويحيى الفخراني آه، أبو جودة فاكرين أبو جودة وطبعا الفنانة بوسي آه، الفيلم ده كان من الافلام الحلوه قوي قوي اللي اتكلمت على الف- على الفتره دي فتره ال- الجواسيس وكده فتره لما كانت طبعا ارضنا سينا كانت في ايدين الصهاينه فكان فيلم حلو جدا ومخرج جامد قوي ايه بقى اللي حصل آه، مبدئيا ان طريقته في الاخراج فضلت مكمله معانا في فتره التسعينات وللاسف افلامه ما بقتش احسن حاجه في الفتره دي طريقه قديمه الفنانين اللي اللي هو دايما متعود يشتغل معاهم ابتدوا يكبروا في السن فما بقوش ينفعوا ان هم يكملوا كايه ك... ك... كدور مثلا شاب مثلا او دور واحده صغيره ما ينفعوش وطبعا انا بتكلم على فيلمين مش دول اللي خلوهم يبطل اخراج يعني لكن هما كانوا فيلمين مش حلوين خالص للفنان الرائع طبعا محمود عبد العزيز الله يرحمه وهو فيلم الجنتل وفيلم النمس يعني فيلمين مش حلوين خالص يعني هو كان طبعا آه، كان واحد منهم كان شارك في التمثيل طبعا كانت آه، الهام شاهين والفنانه بوسي آه، الفيلمين كانوا وحشين قوي الصراحه يعني وكان برضو آه، كان محمود عبد العزيز ابتدى بقى يكبر في السن وطبعا كان خارج من من المسلسل الرائع رأفت الهجان فما كانش المفروض يمس- يمشي في السكه دي يعني اللي هو يرجع يمثل كانه شاب تاني فطبعا الفيلمين دول ما كانوش حلوين خالص وكان ايه قللوا اسهم المخرج علي عبد الخالق في الفتره دي يعني للاسف يعني لكن الفيلمين الجايين دول هم اللي ايه كانوا كوارث للاسف فاواخر الالفينات يا جماعه انا طبعا فاكرين ال- الاعلامي المشهير جدا طارق علام آه، برنامج كلام من دهب فترة التسعينات دهب دهب دهب دهب يعني كان اللي هم عارفين كان في فترة كده مذيعين الشارع اللي هم ايه ينزلوا يكلموا الناس في الشارع يسألوهم في أسئلة يجاوبوا على آه، جو... يدوا لهم جوائز من هم يجاوبوا على الأسئلة صح وكده وفي الآخر يدوا لهم جنيه دهب اه كان مديلهم جنيه دهب هدية يا جماعة فزي ما مثلا طارق علام برنامج كلام من ذهب وطبعا المذيع الرائع طبعا ربنا يديله الصحه جمال الشاعر لما كان دايما بيعمل برامج اللي هي دينيه وكده وينزل يسال الناس برضو يجاوبوا بايات قرانيه واحاديث للرسول عليه الصلاه والسلام وطبعا البرنامج الاشهر اللي هو حديث المدينه للراحل مفيد فوزي لما كان ينزل برضو يتكلم مع الناس وكده فطبعا طارق علام كان مشهور جدا في الفتره دي كمذيع في الشارع يعني او يقابل الناس في الشارع وفي جوائز وكده مش عارف ليه كانوا عايزين يفرضوه علينا كممثل في اواخر الالفينات وبسم الله ما شاء الله اداؤه التمثيلي كان مش حلو خالص وشارك في تقريبا فيلمين او ثلاث افلام يعني quality بسم الله ما شاء الله يعني وواحد من الافلام دي كان للاسف للمخرج علي عبد الخالق اسمه الكافير اكيد كله كان ناسينه طبعا كان طبعا الفيلم ب- برضه جايب لك في وقت الصراع العربي الاسرائيلي اللي هو برضه بين 67 بين 73 ان ايه طياره اسمها الكفير هي اللي ايه عايزين إيه، يع- يعرفوا سرها او كده او يدمروها على اساس ان هي ايه ما تشاركش في حرب 73 يعني وكان بيشاركوا في البطوله طبعا الراحل آه، آه، عزت العلايلي الله يرحمه الفيلم يا جماعه قصه وحشه آه، تمثيل وحش جدا graphics يا جماعه مش هنقدر نقول عليها انها graphics فكان يعني فيلم سيء جدا للاسف يعني وللنسيان لكن ما وقفناش على كده بكل اسف سنة 2006 2007 حاجة كده الفيلم بقى اللي هو اللي بعديه المخرج علي عبد الخالق قال خلاص كده يعني انا خلاص آه، قدمت اللي عليا وقدمت افلام طبعا الناس آه، تعتبرها ايقونيه دلوقتي لكن انا خلاص كده انا وقتي خلص وهو طبعا فيلم يوم الكرامه اعتقد ناس كتير جدا ما اتفرجتش عليه او ما اتكلمتش عنه اساسا هو كان نزل في نفس الوقت بتاع فيلم فول الصين العظيم فبالتالي طبعا ما حدش دخله تقريبا يعني والفيلم كان برضو جايب لك آه، في وقت حرب الاستنزاف عن آه، المدمره ايلات بتاعت الصهاينه طبعا لما كانت عامله آه، بتضرب ناحيه آه، بورسعيد وبعد كده ال- طبعا القوات البحريه اللي راحت وايه ودمرتها وكانت دي ضربه جامده يعني للعدو الصهيوني يعني في فتره حرب الاستنزاف وقت جمال عبد الناصر يعني وكان مشارك الفيلم كان ناس كتيرة جدا من النجوم اللي كانوا وقتها أحمد عز آه، ياسر جلال آه، محمد رياض آه، سمير خشاب روجينا فكان في ناس كتير لكن الفيلم يا جماعة زي ما قلنا آه، قبل كده من المشاكل اللي هم للمخرجين القدام اللي أمتعونا زمان لكن ممكن طريقتهم الإخراجية ما اتجددتش كانه لسه بيخرج فيلم في فتره السبعينات او الثمانينات وده اللي حصل في الفيلم دوت الفيلم كانوا مستخدمين فيه ذخيره حيه في التصوير وكده لكن ما كانش مشوق خالص يعني ما كانش محسسك ان احنا في حرب ما كانش محسسك ب... بتشويق بقصه حلوه لا ما... للاسف ما اتعملش حلو للاسف والفيلم اثبت ان هو فعلا flop فشل ومن بعدها المخرج علي عبد الخالق قال لك بس كده خلاص ده الفيلم لا ايه خلاص بيقول لي stop بقى لحد كده بس لكن في نفس السنه او بعديها بسنه اخرج بس فيلم واحد مجامله اخيره بقى كان فيلم اللي هو ظاظا رئيس جمهوريه فاكرينه انا ما بحبش الفيلم ده قوي يعني لكن هو الفيلم عمل قلبان باسمه ان هو طبعا كان وقتها الفنان هاني رمزي وكلم المخرج علي عبد الخالق قال له انا اتمنى ان اشتغل مع حضرتك وانك نعمل الفيلم ده مع بعض وكده اللي هو كان ايه هاني رمزي اترشح لرئاسه الجمهوريه وكسبها في الاخر حتى كان وقتها غيروا الفيلم خلوه اسمه زازا بس عشان طبعا الاسم كان عامل مشكله ومن بعدها المخرج علي عبد الخالق قال بس كده خلاص آه، طبعا يا جماعه لما نقول ان ممكن مخرجين جامدين يخرجوا افلام وحشه ده حاجه عادي جدا ان هو ممكن اه فيلم يخيش او فيلم مثلا كانت الظروف مش مش كويسه وقتها او ال budget فيه ما كانتش كويسه فالفيلم خيش وطبعا بيحصل كتير جدا في هوليوود ودي هنعمل لها قايمه لوحدها برضه ان ياما مخرجين تقال قوي آه، ستيفن سبيلبرج فرانسيس فورد كوبولا آه، مارتن سكورسيزي عملوا ممكن في النص يطلع في النص فيلم اللي هو ايه black mark كده في النص يعني فعادي قشطه صباح الفل يعني ان هو ايه آه، مخرجين امتعونا لكن ممكن فيلم مش حلو او فيلمين okay يعني يعني هنفوتها يعني بس يا جماعه ودي آه، حلقتنا النهارده ودي قائمتنا النهارده اتمنى انها تكون عجبتكم وزي ما احنا طبعا متعودين دايما آه، فضلا وليس امرا لو الحلقه عجبتكم تدوني rating وتعملوا لي follow على Apple Podcast وعلى Spotify وتشغلوا ال notification عشان يجيلكم كل ما هو جديد بشكركم اعزائي المستمعين والقاكم ان شاء الله في الحلقه القادمه